السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم ويدخلنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة ما زال حديثنا عن البيوت تكلمنا عن بيوت الجنة أسأل الله أن يدخلنا وإياكم وقلنا بعض البيوت اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد بيها أهل الإيمان من هذه البيوت في ذكر الرب سبحانه وتعالى في الجنة في حاجة اسمها الخيام قال الله سبحانه وتعالى حور مقصورات في الخيام اللهم وعدنا واياكم وذكر الله البيوت فقال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه وذكر القصور قال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا وذكر الله سبحانه وتعالى الغرف قال سبحانه وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف يا سلام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم ويمن علي وعليكم بهذه الأربعة الخيام والبيوت والقصور والغرف وألا يحرمنا هذا النعيم كله هل هيكون الواحد ليه أكتر من بيت في الجنة ولا كل واحد ليه بيت واحد بس في الجنة وعلاقتنا بالبيوت في الجنة هتبدأ منين يا جماعة سيبدأ العلاقة العلاقة هتبدأ مع حضرتك مع بيتك في الجنة إمتى؟ من وانت في قبرك الله أكبر يا سلام على الجمال من وانت في قبرك آه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد فإن فإن كان الله سيهديه يعني ويوفقه يقول كنت أعبد الله قال كنت أعبد الله وهو هناك ينظر إلى بيت فيقول والبيت ده يكون في النار نسأل الله العفو والعافية يقول هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة مجرد ما تشوف البيت ده يقول النبي فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقول له اسكن اهدى واسكن فيه واطمئن وخليك هادي سبحان الله هي النار فيها بيوت اه طبعا فيها بيوت وهنتكلم عن الصورة الثانية الصورة المعاكسة عشان يا جماعة في ناس أو الجنة تحفز وتراغب لكن هناك من لا يحفز ويرغب بالجنة ليه؟ أحيانا بيكون الران امتلأ إن في قيد قوي جدا فبيحتاج إيقاظ قوي هذا الإيقاظ يحتاج إلى تذكير بالنار عافانا الله وإياكم شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الرجل إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه وسمع قرع نعالهم وأتاه الملكان فيقولان له في نهاية الأسئلة انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة يا سلام اللهم أدخلنا الفردوس هذا المعنى يجعلك قد إيه إن في ارتباط ببيتك من أول يوم من أول يوم دخولك للقبر طيب هل هيكون ليا أكتر من لو دخلت الجنة ليا أكتر من بيت أدي كنت شفته آخر واحد هيدخل الجنة إن آخر واحد شفته البيوت والملك بتاعه هيكون قد إيه فآه كل واحد هيكون ليه أكتر من كده وشفته أنا زعيم ببيت في الجنة ووسط الجنة وربض الجنة وده ممكن يتحقق لأكثر من واحد سبحان الله فهذا الأمر وهنتكلم بتفصيل أكتر يعني طيب هل إحنا يا جماعة محتاجين أصلا للإكثار من القصور في الجنة هل أنت نفسك يكون إنك تكثر من هذه الأمور ولا أنت تقول لي لا أنا مش محتاج والكلام ده معظم الناس عندهم حرص شديد قوي إنه يمتلك بيوت في الدنيا وبيوت فارهة وبيسأل عن أفضل السبل وبيغامر من أجل التحصيل حتى لو هيستدين وياخد دين وبيسأل اللي جرب البناء أخباره وإيه صعوبات البناء ويفضل ويسأل عن أفضل المكاتب الهندسية اللي بتصمم واللي عندها أجمل مخططات أفضل مؤسسات اللي ممكن تبني كل الناس شغالة في الحاجات دي صح كم واحد بقى مشغول بالعقل نفس العقلية بس في بيوت الآخرة وطريقة تحصيلها وكيفية الإكثار منها ويقعد مع اللي عنده خبرة بيها ويحاول يتواصل معاه انتوا عارفين يا جماعة اللي بيبني بيت في الدنيا بيحتاج فلوس قد ايه بيحتاج مبالغ قد ايه وبيحتاج وقت قد ايه وسنين قد ايه ممكن رواتب العمر كلها حتى لو دخله محدود نسأل الله أن يوسع للجميع فهتلاقيه رغم وفي احتمال كمان بعد ما يحصل كل حاجة إن المقاول يغشه إن المهندس يضحك عليه أو يعمل كل حاجة يجي قرار إزالة سبحان الله أو إن البيت يحصل فيه زلزال يتشقق يظهر فيه عيوب أو يلاقي كل حاجة حلوة بس الجيران مؤذيين فيزهده هذا الأمر إذا رأى خيرا منه أو إن تراوده نفسه إنه يبيع أو إن يشوف مكان تاني ويا عيني يشوف مكان تاني يلاقي هم تاني وشقاء تاني لكن قصور الجنة وبيوت الجنة ميسرة ومجانية في أغلبها لا تحتاج قرض ولا محتاج استدانة ولا محتاج انها تكلفك من حياتك حاجات ضخمة ولا حاجة الحصول عليها أمر ميسور موادها متف... متوفرة ورخيصة ببلاش ما دامت روحك في جسدك سبحان الله فلازم ناخد بالنا من المفهوم ده ولازم نكثر من البناء في الدور دي ليه بقى لان الجنه قيعان الجنه قيعان جمع قاع وهي الارض المستويه الخاليه من الشجر دي اسمها قيعان اما تبقى ارض كده جميله بس ما فيهاش شجر دي اسمها قيعان فمن صفات الجنه انها قيعان وان بنائها والعماره بتاعتها محتاجه ايه عمل صالح شوفوا يا جماعه سيدنا ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم التقى به قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ركزوا يا جماعة لو ما خرجتوش من رمضان إلا بالحديث ده إنكم تعيشوه فهذا شيء جميل مع العتق من النيران أقرئ أمتك مني السلام قول لهم إن أنا بسلم عليكم وبقول لهم السلام عليكم شوفوا نفاسة تحية المسلمين حتى إن الخليل في السماء ويرى الجنة مشغول بأن يسلم على هذه الأمة في احنا بيننا وبين سيدنا إبراهيم ارتباط قوي كل يوم بنذكره في الصلاة بنطلب من الله أن يصلي على محمد زي ما صلى على إبراهيم كما صليت على إبراهيم فإبراهيم يوميا في اتصال بيننا وبينه بنيجي نصلي القبلة بنتجه للكعبة اللي هو ليه دور فيها ففي معاني وجدانية عالية قوي بيننا وبينه أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم إيه المعلومة اللي إيه المعلومة اللي ممكن يديها لي يعني أنا لو قابلت واحد مثلا في إنجلترا كنت أنا مسافر مثلا إيه المعلومة اللي ممكن يديها لي ممكن يقول لي يا ابني قول للناس يسيبوا مصر بقى ويسيبوا بلاد العرب بتاعتهم دي ويسيبوا التخلف ده ويجوا هنا يشوفوا الايه يشوفوا بقى الدنيا كلها يشوفوا الحضارة الأرضية أخبرهم أن الجنة طيبة التربة بيقول لنا أخبرهم إن الجنة طيبة التربة وإحنا اتكلمنا في التربة عذبة الماء وأنها قيعان قول لهم يا محمد إن الجنة مليانة أراضي مستوية جميلة بس خالية محتاجة شجر غراسها غراسها غراس القيعان دي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر بقول له يا محمد قول لهم بالله عليك أما تسمع الحديث ده والمعنى ده ايه اللي بيتبادر الى الذهن بقى وقتها ايه اللي ممكن تفكر فيه اللي هتفكر فيه ان ابراهيم عليه السلام وصل رساله الى النبي العدنان ان يوصلها للامه قول لهم يا محمد انا عاوزهم يظبطوا امورهم يملوا الجنه يملوها من الغراس الحديث ده أعتقد إن ممكن كتير منا عارفه بس ربما في سياق الكلام النهاردة عن الجنة أعتقد إن الحديث ده هيكون لي شأن مختلف معاك بعد اللي, اللي احنا فهمناه ده ابن حجر ليه كلمة جميلة أوي أوي أوي بيقول فيها إيه بقى؟ بيقول إن الجنة فيها أنهار وفيها أشجار لكن فيها أماكن قيعان ما فيهاش شجر ليه؟ سافر بقلبك بقى عشان تسمع ليه بقول الحاصل إن أكثرها مغروس وبقيتها تغرس بتلك الكلمات فيها أماكن فاضية تتغرس بسبحان الله والحمد لله ولا إله والله والله أكبر طيب ليه تتغرس كده شوف بيقول لنا ايه بقى قال ليمتاز ثواب هذه الكلمات لعظم فضلها يعني تشوف الشجر ده اه ده شجر التسبيح ده شجر التهليل انا عارفها يا سلام عما نيجي نزور بعض في الجنه وتروح كده للاخ فلان او الاخت فلانه تروح للاخت فلانه فتشوف شجر الت... يا ايه ده ده ده شجر الت... في شجر مختلف ما انا عندي شجر بس انت عندك شجر مختلف ايه ده اصل انا كنت ممن يكثر من الغراس فالغراس ده ليه شجر تاني بلون تاني وطعم تاني وموال تاني نعيم تاني سبحان الله فالمعنى ده مهم قوي مهم جدا ولذلك العلماء قالوا في حديث حمدك واسترجع اللي هو إذا مات ولد العبد وبعدين الملائكة تقول له يا رب إن العبد ده قال حمد ربنا واسترجع قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد العلماء يقولوا إيه معنى كده إن هو ما كانش مبني ما كانش مبني اتبنى إمتى اتبنى إذا في أماكن فاضية بتتبني للأع- بالأعمال فيلا بقى عرفت بقى أنا سبحان الله يعني هسرب تسريبة ما قلتهاش قبل كده هذه السلسلة من الحاجات الزحمة اللي كنت ناوي أعملها إن السلسلة ما كانتش هتكون حدثنا عن الجنة السلسلة كانت هتب عن حاجتين كيف تملك قصورا في الجنة وكيف ترفع درجاتك في الجنة دي كانت السلسلة بتاعت رمضان كلها لكن خفت إن الناس تزهق من إيه إن يبقى موضوعين اتنين بس فسبحان الله فالجنة ال- انت محتاج تستكثر من قصورك تستكثر من جمال الشجر كنت آه، ربنا رزقني احد الناس في الطريق وانا في اعدادي تقريبا فكان آه، يقول لي آه، ايه رأيك آه، تعالى نبني بيت في الجنة وبعدين يقول لي احاديث آه، قل هو الله احد فبعد ما نقوله يقول لي احنا بنينا بيت في الجنة هنسيبه كده يا عم محمد مفيش شجرتين تلاتة كده جنبه فيبدأ ايه يقول لي الاحاديث بتاعت الايه الشجر يقول لي يا عم ده كل كل يومين تلاتة كده حاول تبني لك البيت ودي وتحط الشجر بتاعه ما تسيبوش كده سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة مش هتسيب كده عاوزين كده ينخل على اليمين والشمال والدنيا تبقى رايقة كده سبحان الله معلومات بتبقى بسيطة ممكن تقولها الواحد في الطريق هي هي في طريق اه بس ممكن تضبط طريقه إلى الأبد سبحان الله لذلك آه، ابن رجب يقول أرض الجنة قيعان والأعمال الصالحة لها عمران بها تبنى القصور وتغرس أرض الجنان فإذا تكامل الغرس والبنيان لم يبق إلا انتقال السكان خلاص يلا بقى روح يا عم الدنيا ظبطت انتقلنا انتقل إليها السكان سبحان الله ولذلك ابن القيم يقول والعبد كلما وسع في أعمال البر وسع له في الجنة وكلما عمل خيرا غرس له به هناك غراس وبني له بناء يا رب ارزقنا يبقى أول حاجة احنا محتاجين نركز في الموضوع ده ليه ليه بقى لأن الجنة ايه قيعان جميل يبقى الجنة قيعان طيب ليه عاوزين نركز في في البناء البيوت لأن بيوتنا يا جماعة في الدنيا مؤقتة كلنا ساكنين في بيوت مؤقتة وكلنا مؤقتين طيب ليه نحط ك- كل جهدنا ووقتنا ومالنا وكمان إن إحنا لن نؤجر على ما زاد عن حاجتنا لذلك في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب أو البناء يا الحديث ده مهم أوي يعني إيه الكلام ده يعني إيه بقى الكلام ده وفي رواية البخاري إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب يعني إيه الكلام ده بقى كلام عالي أوي معنى كده اللي أنا مبنيش محدش قال لك كده لكنك تبني ما ستسكن فيه أو ما يعود عليك بالنفع تأجره تستفيد من ربحه أما يبقى عندك عمارة تلات أربع شقق منها فاضيين بتعملوا إيه؟ مفيش لا تؤجر في هذا فنسأل الله أن يسددنا وإياكم وإن نكون ممن يؤجر في كل نفقاته فبيوتنا إحنا بيوت مؤقتة كده كده هنسيبها وكمان اللي زايد عن حاجتها هنتحاسب عليه ال- اللي عايش في بيت مستأجر دايما شايفه بينفق ماله في تأسيس البيت ده بالفاخر من الأساس أو تجديد الطراز بينفق جامد فيه هو متأجره أربع سنين حاسس إن هو قاعد عمال يعمل جبسون بورد ويعمل مش عارف إيه وسيراميك عامل إيه وحيطان عاملة إزاي ولا بي ويجلد خشب الحيطان والكلام ده كله وبيجلد من أغلى حاجة ولا حاجات بتبقى بسيطة حاجات بسيطة ليه؟ لأنه يعلم يقينا بأنه سيتركه يوما ما لصاحبه في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بيمر على عبد الله بن عمرو بن العاص وقاعد عمال يصلح حاجة كده بيقول له ماذا تفعل؟ قال خص وها فنصلحه يا رسول الله يعني حاجة كده يعني حاجة كده طرف في حوالين البيت بيعدله فقال له النبي الأمر أعجل من هذا كأن النبي أراد لا, يف لا يفهم من هذا الكلام أن الانشغال بهذه الأمور خطر لكن أحيانا بيكون الإنسان قاعد فاضي مشغول باللهو أتبنون بكل ريع آية يعني آية ما معنى آية علامة يعني حاجة عالية قوي ربنا بيقول لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون انتوا بتلعبوا ولما نعى كثير من الناس قال عن أخذهم العذاب ضحى وهم يلعبون هم كانوا بيلعبوا ما كانوش بيلعبوا كانوا شغالين في الدنيا بس دنيا لم تكن وسيلة لآخرتهم فسماها الله لعب سماها الله لعب كانوا بيلعبوا وإنما الحياة الدنيا لعب ولهو دي يا جماعة مش لعب كورة يعني ولهو سباحة لا مش هو ده المعنى لهو يعني يعني عايش في الدنيا وقلبه ملوش مش متصل بالآخرة أنا مش رايح الشغل عشان أقتات مال حلال لأن الله أمرني بهذا المال الحلال فأتقي الله في أسرتي فلا أطعمهم إلا مال حلال وإن أنا بساهم في شيء يعود على الأمة بالنفع وعلى المسلمين بالخيرات ليه؟ عشان ده كله يتقل صحيفتي وأنجح بكرة في الاختبار لأن ربنا خلقني وعندي أسئلة وهتسأل فيها فيا ترى أنا نجحت ولا ما نجحتش فلو أنا كنت مشغول مجرد لعب وخلاص وعمل وخلاص ده اسمه لعب فأنا مشغول قلنا عشان الجنة قيعان عشان إن البيت ده مؤقت مش بيت يا جماعة أنا بحط مالي كله وأركز جدا في البيت الملك اللي هيكمل معايا صح كده في واحد دخل على ابي ذر قاعد عمال يقلب بصره كده في البيت فلقى ان بيت ابو ذر بسيط يعني فبيقول له يا ابا ذر اين متاعك هو المتاع بتاعك فين يعني الدنيا مش رايقه قوي ليه كده قال لنا بيت نوجه اليه صالح متاعنا والله ما فيش كده احنا ناقلين في حته كده جديده فبنودي اي حاجه حلوه بن... بننقل هناك يعني فقال له لكن لابد من متاع ما دمت هنا هو راجل فهمه يعني فقال له لابد من متاع ما دمت هنا قال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه بقول له طب بس لازم نظبط الدنيا قال له مع الإشكال كله إن إحنا صاحب المنزل اللي هيطلعنا كده كده هو عاوز يقول له نقعد على الأرض هو عاوز يقول له إن إحنا نقعد على الأرض هو ما بيقولوش كده لكن ما شاء الله شاليهات هنا وبيوت هنا وبيت في البلد وبيت في مش عارف فين وبيت فين وبيت فين وفرش فين والكلام ده كله ليه أصل تيتا بتاخدنا اه نقعد قدام المية مرة في كل خمس ست عشر تسعتاشر شهر نروح نقعد كده خمس ست ساعات ونيجي سبحان الله دخل بعضهم على أحد الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا بخ إن نرى بيتك بيت رجل مرتحل احنا شايفين بيتك بيت رجل مرتحل فقال أمرتحل لا ولكن أطرد طردا يا جماعة في بعض الآثار تشم لا تفرك زي الورد كده هي دي منها الآثار المعنى ده تفهمه بالايه في المجمل ماشي لكن في ناس عندها يا جماعة قاعد مشغول بحبل الغسيل يبقى شكله عامل ازاي من بره خلاص والحلق بتاع الشباك يبقى نازل لافف ازاي يا انت هنا كل ده عشان يبقى إرادة الآخرة طبعا اه يا شيخ برضه إن الله جميل يحب الجمال ما شاء الله لعيب أنت سبحان الله عبد الله بن مسعود يقول ما منكم إلا ضيف ما منكم إلا ضيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها فعليك بالمسارعة إلى ما يبنى ويبني مستقبلك في دار القرار إذا احنا محتاجين علينا بقى ان احنا نشمر ونترك التسويف والاعتذار وعلى كل زوجين يا جماعة كل أسرة اتقوا الله اتقوا الله وتعاونوا تعاونوا في تنظيم النفقات بتاعة الآخرة إنما الدنيا متاع وغرور كلنا فيها على وشك العبور لا تغرنك هاتك قصور كل من فيها سيمضي للقبور فيلا عشان نتحرك نروح لقصور لا يموت ساكنها ولا يخرب بناؤها البنى بتاعها عمره ما هيتخرب في يوم من الأيام عون بن عبد الله بن عتبة بيقول بنى ملك ممن كان قبلنا مدينة وبعدين بدأ بقى يروق فيها فتنوق في بنائها وبعدين صنع طعاما بقى وإيه حب إيه راجل بقى واقع في حفلة التكاثر فدعا الناس إليه وأقعد على أبوابها ناس يسألون كل من خرج هل رأيتم عيبة؟ يعني دخل الناس القصر كده والناس كلها تبص بقى وتتفرج ومش عارف ايه والكلام ده كله في ناس قلقانة جدا دلوقتي هو انت تقصد ان احنا ما نعيش يعني في اماكن نظيفة انا مش هجاوب على السؤال ده بس هجاوب على سؤال تاني انا عاوزك تعيش في اماكن نظيفة ما بعد قبرك هو ده الهدف تعمل ايه بقى ما قبل القبر براحتك اعمل اللي يوديك للي انا عاوزك تروحه اسال الله ان يرزقنا واياكم من فضله فالراجل دخل الناس القصر وموقف ناس على الباب يسألوا هل رأيتم عيبا هل رأيتم عيبا فيقولون لا حتى جاء في آخر الناس قوم عليهم أكسية فسألوهم هل رأيتم عيبا فقالوا عيبين صدقوني يا جماعة ما رأيت خاصة في آخر سبع ثمان سنوات شيء يعالج كثير من الغفلات والشبهات اللي بتطرح مثل أن تعري الدنيا وتظهر الآخرة للي قدامك تظهرها له في البداية يقول لك أنت واحد درويش وبعد كده بعد شوية يقول لك إيه أنت كل حاجة آخرة آخرة وبعد كل شوية يقول لك يا عم الشيخ ما تكلمناش بقى في النار وبعدين شوية يقول لك كذا بس صدقني بيفوق في الآخر وبيتغير وبتلاقيه يتزن أحيانا في واحد بيبقى مشغول قوي قوي قوي يقول لك ذكرنا بالله ومش عارف ايه وكده تقول له انت هتموت يقول لك عم الشيخ انا بقول لك ذكرنا بالله عشان نشتغل في الحياة أول ما تتذكر الموت حياتك بتتظبط صدقني والله أول ما بتتذكر الموت بتلاقي حياتك اتعدلت يعني في خربطه او انت مكبر هم كبير قوي اول ما تتذكر الموت تلاقي ان الهم صغر اول ما تتذكر الموت حاجات هايفه خالص انت مكبرها تلاقيها هي رجعت تانية هايفه حاجات كبيره قوي قوي قوي قوي قوي قوي انت مصغرها وخليتها هينه خالص عندك اول ما تتذكر الموت ترجعها تاني مش مهتم خالص بوالدتك ومديه واحد يقول لك مش عارف اول ما تذكره بالموت يروح راجع تاني ظابط هي كده صدقوني لأن الذي خلقنا يعلم ضعفنا فتكلم بكلام يعالج هذا الضعف فهذا الرجل بيسألوا بي... موقف ناس بقى بتسأل فهل رأيتم عيبا في القصر فقالوا عيبين شفنا عيبين اتنين ايه ده ايه ده عيبين لا بقى ده انا ده انا تعبان ده احنا عملنا كل حاجه ده احنا نوقنا كل حاجه فيها ده احنا مظبطين ال... ده احنا المقابض نفسها مظبطينها فقالوا احنا شفنا عيبين فادخلوهم على الملك لا ده انت لازم تخش على الملك تقول له ايه القصه قال هل رايتم عيبا بيقول لهم الملك قالوا له عيبين قالوا له ما هما ايه يا جماعه ايه اللي هما قالوا تخرب البنى ده بيخرب ويموت صاحبها شفتوا يا جماعة الناس الذكية الحكيمة أحيانا عما دايما الحكيم الراقي الإنسان النبيه الموفق الداعية عما بيلاقي إن اللي قدامه ماشي في حتة غلط بيصحيه صح بيصحيه بطريقته بقى فهو أنت جايب الناس وقاعد عمال تفتخر وتقول بقى وفي عيب ومش عيب هم لقطوها قالوا بس نبعت له رسالة بقى فإيه الرسالة؟ قالوا له في عيبين اتنين بس زي ما كان في واحد في يوم من الايام على ما اذكر يعني قعد امال يقول بقى انا وانا وانا وانا وانا ففي وسط الكلام كده فنظر الى احد الكبار وقال له الا تعرفني من انا قال اعرفك اه طبعا اعرف حضرتك قال له من انا اه طبعا مستغرب جدا يعني قال له اولك نطفه قذره واخرك جيفه نتنه وانت بينهما تحمل العذره انت اولك ايه يعني ما انت ده اولك واخرك هو ده وما بينهم شوف بقى ايه اللي في بطنك وايه اللي في انفك وايه اللي في ودنك وايه اللي في كذا حياتك كرب يعني ده اللي انا عارف انا عارفك كده شفتوا يعني سبحان الله احيانا بيبقى اللي قدامك محتاج هذه الدرجه من الخطاب ليستوعب فهو بيقولوا له ايه نعم تخرب ويموت صاحبها انا في يوم من الايام حد بيقول لي والرب ومش الرب ومش عارف ايه والكلام ده كله يعني عنده مشكله في ال... في ال... وجود الله سبحانه وتعالى والالحاد والكلام ده وانا عارف ان هو بيقول كلام هو يعني مش مقتنع بيه قوي يعني. فسبحان الله ربنا الهمني ان انا ادوس جامد جدا فقلت له طيب ايه المشكله معاك هي كانت أختي يعني فإيه المشكلة معاكي يعني ذرة عفنة في الآخر خالص تترمي في أي تربة ميتة شوية كلاب ياكلوها دود آه ناس تطأها بالنعل إيه اللي فيها يعني ذرة عفنة وخلصنا منها فهي حست بالقهر وأنا بتكلم باللغة دي بعد كده عرفت ان هي بتقول يعني الجمله دي كانت يعني احد الاسباب اللي هي خلتني كده افوق شويه انا للدرجه دي سيئه قوي كده انا انا انا ما شتمتهاش ولا اي حاجه انا بقول لها خلاص ده قناعتك قناعتك خلاص خلينا نكمل في القناعه دي شويه فهم قالوا له في عيبين ان هي بتتخرب ويموت صاحبها فهو بقى الراجل فاق فبيقول لهم ايه تعلمون دار لا تخرب ولا يموت صاحبها قالوا نعم ايه هو بقى بدأوا يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى فهدي بقى واتظبط سبحان الله عشان كده عمر بن عبد العزيز حدثه عون بهذا الحديث والقصة ديت فالقصة ديت كانت هتخلع قلب عمر بن العزيز وهم ان يخلع نفسه من الملك لا بقى انا ايه الموضوع ده مش هقدر عليه سبحان الله فأتاه ابن عمه مسلمة فقال اتق الله يا أمير المؤمنين في أمة محمد فوالله لئن فعلت ليقتلن بأسيافهم فقال ويحك يا مسلمة حملت ما لا أطيق حملت ما لا أطيق وظل يبكي وفي يوم من الايام هارون الرشيد كل ده انا باكد على ايه احنا ليه لازم نبني بيوت هناك لان البيوت دي احنا سايبينها قلنا عشان الجنة قيعان الحاجة التانية ان البيوت دي احنا سايبينها فلازم نبني هناك هارون الرشيد قيل انه بنى قصر جميل قوي والناس بقى قاعدة وبتاع ورايحين وجايين ابو العتاهية عدى على القصر ده فراح مدهم له قال عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور خليك عيش براحتك خالص وبتاع بس يا عم النفوس بقى تبدأ تتقعقع بسبب الروح وهي طالعة هتدرك بقى تماما فده المعنى التاني يبقى المعنى التاني عشان البيوت دي احنا سايبينها يبقى لازم ابني في مكان واركز في المكان اللي انا رايحه يا اخي احنا دلوقتي قاعدين في الزقازيق وهننتقل في مطروح خلاص خلال ست شهور وهنسكن بقى وبنينا ايه مكان هناك وبنينا فيلا وهنقعد انا واولادي وهنقعد كلنا هناك وهننقل كل حاجة والمدارس والتعليم والكلام ده كله هل من العقل اللي انا في السكن اللي انا ساكن فيه ده اظل احط فيه حاجات واشتري فيه حاجات جديدة واشتري ادوات كهربية جديدة والكلام ده كله طب ليه احنا مركزين قوي و يعني ثاقلتم في البيوت القديمة أوي ليه كده صدقني الفلوس اللي قاعدة عمال تبني بيها أراضي دي وزيادة وتبني وزيادة وتبني وزيادة عشان حفيد حفيدك يلاقي سكن لو تركت لهم بعض هذه الأشياء والبعض الآخر تقوى ومساجد بنيتها لعل الله سبحانه وتعالى يكرمك بهؤلاء هنهتم بالبيوت عشان تزيد سعادتنا في الآخرة لأن من سعادة المرء في الدنيا امتلاكه بيت واسع كثير المرافق صح؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري ووسع لي في داري جميل الدعاء ده فإذا كان ده حال لبيوت الدنيا فكيف قصور الآخرة؟ يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى ما وصفش مساكن جنة عدن بأنها طيبة عبثا ما قالش كده ومساكن طيبة الجملة الطيبة ديت عبث لا ما هو كل اللي في الجنة طيب صح لكن ليه المساكن تبقى كده مساكن فيها نعيم وأسرار ومفاجآت لمالكها عشان كده دايما الشيطان هيثبطك من الأعمال الصالحة اللي تبني بها بيوت نسأل الله السلامة تبني بيوت عشان تنافس أصحاب القصور في الدنيا أصحاب القصور معظم الناس قاعدين يتباهوا بامتلاك أفخر البيوت ومبسوطين قوي ببيوتهم في الدنيا لقمان بيقول لابنه لكل إنسان بيتان بيت غائب وبيت شاهد بيت غائب وبيت شاهد فلا يلهينك بيتك الحاضر الذي فيه عمرك القليل عن بيتك الغائب الذي فيه عمرك الطويل يا سلام عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لرجل هدم بناء كان فوق حاجته استجابة لأمر النبي مر في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بقبة على باب رجل من الأنصار عامل لي بقى قبة وعامل لي مش عارف ايه وديكورات مش عارف ديكور هنا وبتاع والكلام ده كله فقال ما هذا ايه ده قالوا قبة بناها فلان قال النبي كل مال يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامه الأنصاري أول ما سمع الكلام ده على طول راح شيلها فمر النبي بعد فلم يرها فسأل عنه فأخبر أنه تركها وحذفها لما بلغه ما قلت يا رسول الله فقال يرحمه الله يرحمه الله فانطلاقا من المبادئ ديت ينبغي ينبغي ان الانسان لا نزهد ولا ديت مش دعوة انك تروحوا تسكنوا في التراب وتقعدوا مش عارف ايه والكلام ده كله لكن يا جماعة دي دعوة انك تنشغل ببيوت الآخرة وتركز جدا فيها وانك تنافس هم بينافسوا في الدنيا انت تنافس فين في الآخرة ليه نحرق يكون عندنا حرص على بيوت الآخرة وقصور الآخرة لأن هي فيها شرف يا جماعة شرف ربنا بشر آسية زوجة فرعون الأخوات بقى بتقول لك إن زوجي مش بيعني زوجي مش بيساعدني طب لو زوجك فرعون وبيقول أنا ربكم الأعلى هتعملي إيه؟ كانت كاملة تحت رجل اكتمل شره سبحان الله فربنا شرفها وأثنى عليها أبو هريرة يقول إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها فكان إذا تفرقوا عنها ضللتها الملائكة فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة فكشف لها عن بيتها في الجنة فكأن الله كان يصبرها على بلائها برؤيتها لهذا البيت يا سلام على الجمال مجرد ان تشوف البيت تصبر على ان فرعون رابطها في العمدان وغرزها في الارض شوف البيت بشر خديجة بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب القصب اللي هو اللؤلؤ لأن هي ما كانتش عاملة بيت النبي كان كان البيت ما فيهوش تعب ما فيهوش صوت عالي ولا فيه تعب كانت يعني الزوجة زوجة الداعية تجعل البيت فيه سكينة فيه هدوء آه فيبقى الجزاء من جنس العمل بقى 8 متر الأرض يا جماعة بيختلف من اختلاف موقع الأرض متر على الشارع غير وسط سوق المدينة صح المتر في الضواحي غير المتر في المدينة المنورة غير كم يعادل متر واحد في الجنة كم يعادل متر واحد من متر في الأرض نحاول كده نقرب التمن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع الصوت اللي لا يتجاوز طوله عن متر ونص وعرضه بضع مليمتر فلو افترضنا احنا طوله متر ونص وعرضه نص سنتي يبقى إجمالي المساحة مش هتزيد عن يعني تقريبا ثلاثة أرباع متر مربع المساحة الضئيلة دي ليست بأفضل من عشرة آلاف متر في الأرض ولا أفضل من بلد ولا قارة هنا بل هي أفضل من الدنيا وما فيها فما بالك بمساحة قصر في الجنة سعد بن أبي وقاص يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم بيذكر حديث بيقول لو النبي أخبرهم يعني لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره حاجة لبسها في إيده لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم شوفوا المساحة الضئيلة دي وهي مساحة ما يقل يقل الظفر وقلت الكلام ده تعدل في الدنيا قد إيه بقى عشان كده اللي هيحصل على بيت في الجنة سينال خيرا لا ينبغي أن يستهان به بيوت الجنة مش زي بيوت الدنيا عندنا نكمل المرة الجاية ونفرق بين القصور والخيام والبيوت وكل الحاجات ديت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله جزاكم الله خيرا